أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين معنا في غرفة البالتوك أهلا وسهلا بكم ومرحبا في برنامجكم حوار الحق يشرفنا بتواجده اليوم جناب القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا وسبونا اهلا بيك مرحبا
أعزائي المشاهدين آه، نما إلى علمنا أن جناب القمص قد تعرض إلى حادث بسيط آه، ونتمنى أن نسمع منه آه، ويطمئن عليه وأن الله قد أعاده لنا سالما بغير شر تفضل جناب القمص
آه، يا عم ده عملته حادث حاجة بسيطة أوي لا نشكر ربنا يد الله بتحمي ويمينه آه، بتحافظ على الإنسان أينما كان ومهما حاول الشيطان إن هو يعوق ويعطل المسيرة ويعرقلها لكن المسيح أقوى آمين.
فنشكر الله آمين آمين آه، أعزائي المشاهدين آه، إخواني وأخواتي الموجودين في آه، غرفة البالتوك في خلال الساعة القادمة سوف نصطحبكم في حوار بناء هو حوار الحق حوار الأدلة والبراهين من خلاله سنعلم ماذا يريد الله منا وإرادة الله في كل منا ولنبدأ هذا الحوار بالصلاة ولتقدمنا جناب القمص بالصلاة امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا من احببتنا محبه ابديه فادمت لنا الرحمه. ويا من عينك علينا من اول السنه الى اخرها. تعود ترحمنا تدوس اثمنا وتطرح في اعماق البحر كل خطايانا. يمينك هاديه حاميه حافظة لحياتنا أينما سرنا وأينما توجهنا وتعطينا غلبة وانتصار في كل حين يا رب نمثل أمامك في هذا اليوم المبارك لتكشف لنا عن أعماق أسرارك السر الخفي عن العيون السر الذي لا تدركه الأفهام ولكن أعطي مسحة مقدسة وأعطي نعمة غنية حتى نستطيع أن ندرك أسرار الملكوت ها أمامك يا رب يومنا بطوله ارشدنا فيه وعلمنا فيه ومتعنا بالجلوس فيه عند أقدامك من أجل الدم الغالي الكريم وطلبات كافة قديسيك اسمعنا لأنك أنت مبارك وممجد من الآن وإلى الأبد آمين
آمين آه، تقدمة الاختبارات واختبار كل شخص المسيح هو ما سوف نقوم به في خلال هذه الحلقات آمين واسمح لي قداستك أني أبتدي باختباري آمين.
كشخص من خلفية إسلامية عرف نور المسيح دي بركة كبيرة وأعتقد المشاهدين والسامعين يحبوا قوي يسمعوا اختبارك لأن اسمك أحمد وإزاي بتقدم برنامج بهذا الشكل فده شيء آه، يعني حي آه، ي- يدعو إلى الأسئلة وحب الاستطلاع عايزين يعرفوا إزاي أنك أنت كنت مسلم هل الاسم ده حقيقي ولا أنت برضو تمثيلية وجايبين واحد آه، مسيحي وبنقول له البس اسم مسيحي وتصرف فاتفضل حضرتك قدم اختبارك مجدا للمسيح آمين آمين آه، كما هو مكتوب في رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى آه، الإصحاح الثالث وعدد 15 بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمو- لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف آه، أنا اسمي أحمد آه، أكبر الأولاد في أسرة مسلمة ملتزمة من مواليد الاسكندرية في مصر آه، وقد نشأت كما ذكرت في أسرة مسلمة ملتزمة وتتبعت أثار خطوات والدي في العبادة وفي قراءة القرآن وحفظ ما أستطيع من الحديث وأيضا في الدعوة إلى الإسلام وبعد أن أتممت التعليم الرئيسي اتجهت إلى كلية الدعوة لدراسة وأخذ كورسات فردية من أجل إتمام الدعوة الإسلامية اسكندريه في الإسكندرية بعد ذلك توجهت ككل المصريين وخاصة أني أكبر الأولاد إيه، إلى أداء الخدمة العسكرية وفي خلال هذا الوقت آه، دخلت إلى الحرس الجمهوري وأخذت كثير من التدريبات على العلاقات الأمنية في الوقت دوت آه، الرب سمح لي أني أتعرف بناس كتير وأتح- وأتكلم معاهم عن حاجات كتير مهم.
آه، وكان هدفي هو إعلاء كلمة الله كما اعتقدت وأتت لي الفرصة سنحت لي الفرصة أن آتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقد قابلت بعض الأشخاص الذين قد تحدثوا معي يسألوني عن الاتجاهات وعندما سمعوا لهجتي عرفوا أني أتحدث العربية ومن مصر فتحدثوا معي باللغة العربية وقد دعوني إلى أن أتناول معهم وجبة الغذاء فقبلت الدعوة وذهبنا وتحدثنا في كل شيء إلا الدين وأثناء المحادثة ذكرت أني أحب القراءة فأعطاني أحدهم قبل ذهابهم كتاب باللغة الإنجليزية يدعى Mere Christianity من تأليف C.S. Lewis عندما قرأت هذا الكتاب وبمعونة القواميس والسؤال بعض الأشخاص عن معاني الكلمات تذمرت جدا من هؤلاء الناس لأنهم قد أعطوني كتابا به شرك بالله وقد كتبت لهم خطابا ومزقت الكتاب وأرسلته لهم عن طريق العنوان الموجود في الكارت الشخصي للشخص الذي أعطاني الكتاب وبعد أيام وصلني منهم من هذا الشخص آه، مكالمة تليفونية وهو سعيد غاية السعادة أنني قد قرأت الكتاب لم يبالي بالشتائم والسبائب التي تركتها له ولكن كان سعيد أني قد قرأت الكتاب وابتدأنا الحوار وذهبت إلى زيارتهم في المدينة التي كانوا يعيشون فيها ولكنهم لم يتحدثوا معي في الدين بل أروني كل محبة وكل كرم بلا أي داعي وبلا أي سبب فلم يكن معي أن أعطيهم ولم يطلبوا مني أي شيء وبعد قليل عندما ذهبت مرة أخرى إلى المكان الذي كنت أمكث فيه ابتدأنا حوار تليفوني والحوار التليفوني هذا كان عن الإسلام كانوا يسألوني عن الإسلام وكنت أجيبهم وكانوا يسألون بكل أدب وسماحة وعندما كانوا يسألون سؤال يجب أن أقرأ فيه وليس لدي من الكتب أن أقرأها كنت أخترع لهم إجابة وأكتبها في ورقة حتى لا أنساها ثم إذا سألوا السؤال مرة أخرى أعطيهم نفس الإجابة تألف أكيد وأثناء هذه الفترة توجهت للعيش في نفس المدينة التي يعيشون فيها لكي أدعوهم إلى الإسلام وتعرفت وجدت بعض من أصدقائي الموجودين هناك وقلت لهم عن سبب تواجدي في هذه المدينة ففرحوا جدا وعرضوا علي عمل في مكان آه، وقد باركني الرب في هذا العمل أن تفوقت فيه وأصبحت رئيسهم في هذا العمل وهذا أدى إلى مشاحنات وكان كل مرة أحاول أن أتحاور مع الأصدقاء من المسيحيين أحاول أن أقرأ من الكتاب المقدس لم يكن مقدسا في ذلك الوقت بالنسبة لي وابتدأت أن أكتب في الهوامش عن الت- التضاربات والتناقضات وأسألهم فكان سؤاله فكان ردهم إن لم يعرفوا الإجابة لا نعرف ولكن سنبحث معك لنصل إلى الحل هذا قد طعنني في قلبي لابد أن أكون أنا الأمين فأنا على دين الحق لماذا لم أكن بهذه الأمانة العلمية معهم كما هم معي ولكن آه، التقية تجعلني أفعل أي شيء لكي يأتوا إلى الإسلام وأثناء هذه المحاورات وأثناء المناوشات التي ص- صارت بيني وبين الأصدقاء من المسلمين ابتدأت أن أفقد شعوري وأن أفقد سلامي وأن أبتدئ العنف حتى أنني في يوم من الأيام تخاصمت مع أحدهم ووعدته أن أقتله قبل أن أمشي وتركت العمل خارجا وكان في هذا اليوم العاصف 17 بوصة من الثلج على الأرض وبرد قارس ولكني خرجت بالقميص والبنطلون وليس معي غير المفاتيح التي فكرت انها هي مفاتيح داري وانها مفاتيح العمل وذهبت وفضلت امشي في الشارع انفي تفرز اذاني عيناي تدمعان وراسي لا ي- لا يودني ان اعود ثانيا الى هذا العمل فتوقف احد آه، الماره بسيارته وقال لي اركب فركبت وبعد قليل إذا به يربط على كتفي ويقول لي هذا هو منزلك فشكرته ونزلت وقلت له شكرا وأردت أن أعرض عليه بعد الأموال فقال لي لا هذا بيني وبين يسوع فشكرته مرة أخرى فقال لي اسمع يسوع يحبك وبكل استهزاء قلت له يا و- وأحبه أنا أيضا وأخرجت وحاولت أن أفتح الباب لكن المفاتيح ليست موجودة فهي مفاتيح العمل والرجل يقول لي افتح لا تخف ففتحت الباب واستدرت لأتحدث معه مرة أخرى فقال فلم أجده نظرت إلى الأرض فلم أجد أي أثار للسيارة على الأرض لم أجد أثار أخاديد العج- العجال في الأرض لم أسمع صوت محرك السيارة يمشي ثم تذكرت أنني لم أقل له أين أسكن خفت ودخلت إلى المنزل ولم أتحدث مع أي أحد أصدقائي ظلوا يتصلون بي كي أتحدث معهم ولم أرد عليهم وبعد هذا ذهبت لأتحدث معهم في اليوم المعين الذي نتقابل به فيه أسبوعيا وقلت لهم آه، ما أردت أن أقول عن الإسلام ولكني لم أتحاور معهم قد كان عقلي مغيبا عنهم فسألوني ماذا جرى فلم أقل لهم قلت لهم آه، أنا بخير ولا شيء لماذا تركت العمل آه، أبدا مشاحنات فسألوني هل أنت تصلي قلت لهم طبعا أصلي كذبا وذهبت إلى المنزل وحالي أسوأ مما هو عليه وعندما تقابلنا مرة أخرى سألوني السؤال مرة أخرى هل أنت تصلي فقلت لهم اسمعوا أصلي لمن أصلي لمن لإله غير موجود فأنا لا أعتقد في إله الإسلام وأنا لا أعتقد في ثلاثة آلهة فقالوا صل للإله الذي تع- تعرف أنه موجود فقلت لهم إذا أرادني سوف يأتي ويطرق على الباب وأنا سوف أفتح له في هذا الوقت فتح لي أحدهم الكتاب المقدس وكانت في سفر الرؤيا آه، الإصحاح الثالث عدد عشرين وكاد مكتوب فيها ها أنا ذا أقف على الباب وأقرع إن سمعني أحدكم وفتح لي أدخل وأتعشى معه وهو معي ذهبت إلى الدار صليت بحرقة قلت يا رب خلصني ارحمني لم يرد علي وفي اليوم التالي جلست على ركبتي وقلت يا رب خلصني من نفسي أنا مش عارف أنا رايح فين عرفني مين أنت في هذا الوقت قال لي صوت في داخلي اذهب واستسمح صديقك الذي وعدته بالقتل ذهبت فرآني صديقي فأعتقد أني جئت لأنفذ ما وعدت به وصار يركض فركضت خلفه واستسمحت واعتذرت له وهو كمان اعتذر لي عن السبائب والإساءات التي وجهها إلي وذهبت إلى المنزل بسلام عجيب نمت كما لم أنام من قبل استيقظت صباحا أحاول أن أقرأ فلم أستطع أن أقرأ حاولت أن ألمس القرآن لم أستطع أن ألمس القرآن حاولت أن أدعو الله كما ورد في ورد الصباح وجدت نفسي أقول ربي ومخلصي يسوع المسيح فضربت فاي كهذا وسكت وكل ما أحاول أن أتحدث أجد نفسي أقول ربي ومخلصي يسوع المسيح اتصلت بأصدقائي وأتوا فقلت لهم ما جرى وإذا بهم يحضنوني ويعانقوني وهم في فرح عجيب وكان هذا يوم الخلاص مبارك يوم.
اسم الله يوم واحد سبعة سبعة وتسعين مبارك ولأنه اسم الله.
قرار كبير اتخذ اتخذ سنتين سنتين أقرأ فيهم الكتاب المقدس وأدرس في معهد من معاهد الكتاب المقدس وتعمدت باسم الأب والابن والروح القدس يوم 28 6 99 ومنذ هذا اليوم وأنا في نعمة المسيح الحوارات التي اتخ- أخذتني مع أصدقائي الذين أحبوني بلا سبب أخذت حوالي ستة شهور ففي عجالة هذا هو اختباري يا أستاذ مو.
نشكر الرب نشكر الرب كتير قوي آه، طبعا مش هتقدر تقول لي اتفضل علق على الاختبار فانا اللي هعلق يعني من دي حاجه آه، بملامح هذا الاختبار اللي انا شفتها دلوقتي الحقيقه في يد الله الخفيه اللي بتتعامل مع الانسان لان الانسان مش ممكن يرجع حياته الى الصدف لكن هو ترتيبات الهيه ربنا بيدبرها وبيعدها علشان خاطر يلتقي بالانسان لانه بيبحث عن كل انسان عشان يوصل له النور فكون انك انت تيجي من مصر الى امريكا وتتقابل مع ناس مثقلين بالخدمه مش من باب الصدفه لكن ده بيورينا برضو دور كل انسان يبقى مثقل بالخدمه ويتكلم والكلام راح ياتي بثمر فاذا انا بقول للاحباء ياخدوا بالهم من الحته دي المثقل انه يتثقل بالخدمه ويكلم الاخرين في طول اناه زي الاخوه دول وفي امانه بعدين شوف ايضا يد الله في تعاملاته الرؤيه الرؤيه اللي ظهر له بيها واللي جه خده وداه و... فدي حاجه جميله جدا يعني على يد الله ال- الرائعه وبعدين السؤال اللي بيمهدوا بيه لو ربنا خبط على بابي خبط على الباب في رؤية 23 وكان القبول وبعد القبول كانت الدراسة فده شيء رائع جدا أنا بشكر الله من أجله واختبار آه، بأهديه لكل إنسان موجود ويانا النهاردة في الروم وأيضا في قناة الحياة آه، ويمكن ربنا يفتح القلوب بس خليك مخلص من قلبك وقول له يا رب ارشدني واهديني إلى طريق الحق هيوريك النور فين هو النور اللي هيوريه لك اللي هيوريه لك شكرا لله من اجل عمل نعمه وياك امين شكرا يا أستاذ مو. آه، أعزائي المشاهدين أعزائي في غرفة البالتو موضوعنا اليوم هو موضوع كنت أتحدث فيه في الزمن الماضي وهو التوحيد هل الله واحد أم ثلاثة سيحدثنا جناب القمص اليوم عن الثالوث والتوحيد تفضل جناب القمص شكرا جزيلا عزيزي الفاضل حقيقه يا جماعه هذا الموضوع آه، بيثير آه، مشاكل كبيره قوي في اذهان احبائنا المسلمين زي ما كانوا ودايما يحقنوهم من الصغر ان المسيحيين ناس مشركين وناس كفره وبيعبدوا ثلاث الهه فغالبيه المسلمين النهارده يقول لك اه ما هم مش دول الكفره والمشركين الحقيقه لما نيجي للموضوع ده وندرسه برويه وبفهم وبعقل هتقدر تعرف الحقيقه اننا لسنا مشركين ولا كفره ولا نعبد ثلاثه الهه ولكننا نعبد الله الواحد ومن بدايتها اقول لاطمئن حبيبنا المسلم واحبائنا المسلمين جميعهم اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له حلوه دي طيب نخش ازاي مال حكايه الكلام ده كله اولا ايماننا بالاله الواحد واضح عندنا في الكتاب المقدس سيد المسيح قال اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد وتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك هذه الوصيه الاولى ده الوصيه في العهد القديم بيذكر بيها بني اسرائيل الرب الهنا رب واحد الكلام ده جه في مرقس 12 آية 29 وجاء في سفر التثنية بالنص في العهد القديم إصحاح 6 ومن عدد 4 إلى 9 وهكذا الكتاب المقدس يمتلئ بالآيات التي تتكلم عن عبادة الله الواحد ومعلمنا يعقوب أيضا في رسالته إصحاح 2 وعدد 19 يقول اللي هو بيكلم الانسان اللي بيكتب له الرساله بتاعته بتقول انت تؤمن ان الله واحد حسنا تفعل انت تؤمن ان الله واحد حسنا تفعل فنحن نؤمن بالله الواحد وهذا هو الشيء الحسن فعلا طب هل القران بيشهد للمسيحيين انهم موحدين بالله طبعا يمكن الكلام ده لاول مره تسمعه بعض اللي موجودين في الغرفه لكن كتير احنا اتكلمنا في المواضيع ديت قبل كده وبنكرر ونعيد لان بالتاكيد بيبقى معانا ناس جداد وايضا في قناه الحياه ناس جداد رغم ان احنا قلنا حلقات كتيره في هذا الامر لكن ما فيش مانع ابدا ان احنا نقول مره واثنين وثلاثه وعشرين وتلتميه في سورة العنكبوت آية 46 لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وقولوا آمنا بالذي أرسل إلي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد فلو كان القرآن يرى في المسيحيين أهل الكتاب أنهم بيعبدوا ثلاث آلهة ما كانش قال إلهنا وإلهكم واحد سورة المائدة أيضا آية 82 لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اللي هم المسلمين يعني مين اشد الناس اليهود والذين اشركوا مشركين ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون دول اقربهم ايه موده طب والمشركين اشدهم عداوه عمليه بسيطه لو كان النصارى مشركين كانوا بقوا اشد عداوه للمسلمين لكن المشركين اشد عداوه النصارى اقرب موده يبقى ما همش مشركين بشهاده القران كمان سوره ال عمران ايه 55 اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه يبقى الذين اتبعوا المسيح فوق الكفره الى يوم القيامه يبقى اللي تبعوا المسيح ما هماش كفره يبقى اذا هنا القران يشهد ان الهنا واحد القران يشهد اننا لسنا مشركين القران يشهد اننا لسنا كفره فمنين علموكم يا ابني ان النصارى كفره عرفت قد ايه بيضحكوا عليكم عرفت قد ايه بيسمموا اذهانكم نحن نؤمن بإله واحد الله طب امال بقى بقى الاب والابن والروح القدس بتاعكم ده يطلع ايه اتون داي سيلفو بلاي لحظة واحدة من فضلك نفهمها الكتاب المقدس يوضح الثالوث اللي احنا بنؤمن احنا لا نؤمن بثلاثة لكن نؤمن بثالوث ها وايه حكاية الثالوث دي اه الاول اقول لك عليها وبعدين اشرحها لك ازاي بص يقول ايه سيد المسيح في انجيل متى اصحاح 28 ايه 19 قال السيد المسيح لتلاميذه اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس باسم مش باسماء هو اسم واحد الاب والابن والروح القدس طب يعني ايه الاب والابن والروح القدس التنظيم لحظة واحدة أجيب لك آية تانية بس عشان يبقى واحد واضح إن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة ده الكلام ده في رسالة يوحنا الأولى إصحاح خمسة وعدد سبعة الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد آه الكلمة يعني المسيح كلمة الله وروح الله روح القدس هؤلاء الثلاثة هم واحد طب إيه وضعنا كمسيحيين وتشرحنا وتفسيرنا لحكاية الآب والابن والروح القدس أولا الآب ما هوش الأب الآب والابن والروح القدس إيه المفهوم يعني أول حاجة عايزين نقولها إن ديت ما فيهاش علاقة جسدية لا من قريب ولا من بعيد مش قصدنا الآب اتجوز وخلف الابن فبقى إن احنا نؤمن الأب والابن ابنه و- و- والروح القدس لا نشيل العلاقة الجسدية نهائي من الموضوع دي علاقة جوهرية بلاغية في التعبير طب تقصدوا ايه بقى باختصار كده تقصدوا ايه الاب والابن والروح القدس عشان نفهمها بسيط الله موجود اه موجود كائن ايوه كائن حي ايوه حي عاقل طبعا ما راح يخلق الناس عاقلين ازاي لو ما كانش عنده عقل لا سمح الله استغفر الله العظيم الله الله موجود اه حي اه عاقل اه بس ما نقولش اكتر من كده بنقول باسم الله الموجود الحي العاقل يبقى دول ثلاث آلهة ولا صفات ذاتية لله الواحد زي ما تقول أنا وأنت أقول حضرتك حضرتك لك وجود ولا أنت فكرة لك وجود طب وحضرتك حي ولا ميت لا حي يعني فيك روح اه طبعا طب وحضرتك عاقل ولا لا عاقل طبعا يعني عندك عقل مش كده طب ودولت يبقى انسان واحد ولا انت ثلاثة من البشر واحنا مش شايفين ما هو يا جماعة المواضيع محتاجة إلى فهم ما تاخدوش الكلام بالشواشي وما تصدقوش أي حد بيطعن في المسيحية احنا ما بنقولش حاجة كفر أبدا ولا شرك لكن احنا بندخل إلى أعماق الفكر الروحي ونلاقي الله موجود بذاته موجود بذاته حي بروحه له روح عاقل ناطق بكلمة كلمته والقرآن قال كلمات الله كلمته خلاص الوجود بنسميه الآب ليه؟ لأن دي كناية عن أصل الوجود فنقول الآب الروح القدس الروح فيهاش حاجة الابن بنثني عنه هو كلمة الله بنثني عنه بالابن زي ما بنقول لم ينطق ببنت شفة بنت خارجة من الشفتين طبعا زي ما بقول باستمرار ان مش معنى بنت شفة ان الشفة الفوقانية اتجوزت الشفة التحتانية فالشفة التحتانية حولت وبعد كده خلفت بنت هي الكلمة ما بيحصلش مش كده لكن دي كناية عن معنى الخروج فالمسيح آت من الآب آت من عند الله من عند الآب خرجت خروج من الوجود عشان يورينا ويكلمنا عن هذا الله الموجود طيب هل القرآن يا ترى بيشهد للمسيحيين ويشهد للثالوث بتاع المسيحيين اه اوعى تتصدم هقول لك ايوه نعم القرآن يشهد بالثالوث ازاي ده الكلام ده بقى اه دي اخر حاجة بقى نقدر نفهمها ازاي دي تيجي اه في آية واحدة سورة النساء آية 171 يقول لك انما المسيح عيسى ابن مريم ماله رسول الله ايه اهو انت قلت رسول الله واحنا اللي قلنا لك انت بتقول رسول الله ايوه يا حبيبي احنا بنؤمن ان المسيح رسول من الله ونبي وكاهن وانسان وملك وابن انسان بنؤمن بكل حاجه سيبك من حته ايه الرسول ديت لان احنا بنؤمن بيها بسيطه بس خليك بقى عشان ما تتهش خليك في الله رسول ايه الله يعني في الله اه طبعا ما احنا عارفين ان في الله طب حاضر حلمك علي لحظه صغيره يقول لك ايه انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله رسول الله وكلمته كلمه مين كلمه الله الهاء ضمير مفرد غائب مذكر متصل يعود على الله وروح منه الهاء برضه ضمير مفرد غائب متصل يعود على الله يبقى كأن الله له كلمة وله روح ويبقى المسيح هو كلمة الله وروحه بشهادة القرآن صعبة دي فكر فيها يعني سجل ال- الحلقة ديت واسمعها مرة واثنين بدل انا ما اضيع وقت اسمعها انت مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد واطلب من ربنا ان يكشف لك الحقيقة ديت المخفية يبقى المسيح رسول الله خلينا اسيب للمسيح دلوقتي وخلينا في الله المسيح ده يبقى رسول الله وكلمته وروحه يبقى المسيح كلمة الله وروحه وده أيضا موجود في حديث قدسي اسمه حديث الشفاعة وما كنتش عارفه روح اسأل عنه المسيح كلمة الله وروحه مش كلمة منه وروح منه لا كلمة الله وروحه يبقى إذا المسيح اللي هو كلمة الله وروحه كلمة لأنه خرج من عند الآب وروحه لأنه يحمل الروح القدس وساكن فيه الروح القدس ده الثالوث بتاعنا ببساطة ببساطة ما فيش أبدا أي كفر في هذا الأمر طب أنا عايز أقول لك حاجة يمكن أنا بألف على مزاجي وبفسر على مزاجي طيب انا اجيب لك واحد مشهور قوي من الكتاب المستنيرين الاسلاميين اسمه الاستاذ احمد عبد المعطي حجازي تعرفه لا لو ما كنتش تعرفه روح اسال عنه من الاشخاص المكتوبين بيكتبوا في الجرايد باستمرار ومن فلاسفه العصر كتب في الاهرام بتاريخ 19 يونيو سنة 2002 عن الثالوث كلام لا يقول لاهوتيون مسيحيون قال ايه قال المسيحية دين توحيد انا مديك المرجع المسيحية دين توحيد تؤمن بالله الواحد والتسليس فيها ايوه يا عم لا يعني الكثرة او التعدد ايه ده ده انت بتتكلم كلام مسيحي خالص ايوه وانما يشير الى الصور المختلفه للحقيقه الواحده صور مختلفه للحقيقه الواحده فهي بهذا المعنى شبيهه بفهم المسلمين لوحده الذات الالهيه وتعدد الصفات صفاتها فالصفات هي عين الذات كما يقول المعتزلة يا سلام ميت برافو عليك يا أحمد يا عبد المعطي يا حجازي التسليس فيها لا يعني الكسر أو التعدد امال ايه لا دي الصفات الذاتية فالله الواحد كما تقول المعتزله لأن علم الكلام وعلى رأسه المعتزلة اللي حاولوا يفهموا الإسلام بالعقل ويمنطقوا الكلام الإسلامي رغم أن المسلمين قاموا عليهم وبقية الفرق كفرتهم لكن يبقى جهد المعتزلة نور ومصباح في ظلمة الإسلام يوضح أن الله ذات له صفات ثلاثة الوجود والعقل والحياة وهو ده اللي احنا بنؤمن به ولا كفر في ذلك الله امال القرآن بيقول لنا كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة تروح فين يا جماعة ما هو آية واضحة انتوا ما تحفظوا القرآن وتشوفوه وتدرسوه طب يا حبيبي تعال نفسر لك الكلام ده ما هو على رأي المثل القائل أنصاف المتعلمين أخطر من الجهلة عنده شوية معلومات صغيرة وعامل نفسه أبو العريف لكن تعالوا بينا إلى الحقيقة أصحاب الثالوث هم هراطقة ظهروا قبل الإسلام بقرون وشجبتهم المسيحية وحرمت تعاليمهم كانوا يدعوا المريميين بدعة المريميين ايه بدعة المريميين دي كانوا ناس زي بتوع الجماعة القدماء المصريين اللي بيؤمنوا بإزيس وأزوريس وحورس أوزوريس ده إله الخير ومراته الست إزيس وابنهم الننوس حورس وعملوا من الثلاثة دول ثلاث آلهة بيعبدوهم فلما الناس قروا المسيحية وسمعوها وبيأمنوا بالثالوث قال بس بس عارف ال- يقول لك مش عارف المثل ده ما حدش يزعل من اللي قاعدين آه، الفلاح لما جه يتمدن جاب لأهله مصيبة فهم كده قال لك بس ده يبقى الثالوث بتاعنا اه يبقى الله تزوج مريم وانجب ننوس اسمه آه المسيح هي هرطقة وشجبتها المسيحية وقالت الكلام ده كلام فارغ شوية بقى من الجماعة دولت بتوع هرطقة المريميين عايزين ينشروا مبادئهم ينشروها فين؟ قال لك ما فيش غير بدو اله- آه، الجزيره العربيه هم دول اللي هيقبلوا الكلام بتاعنا وهيامنوا بيه ما بيامنوا باي حاجه فخدوا بعضهم وراحوا على الجزيره العربيه يا عرب يا عرب نعم احنا بنؤمن بالله اتجوز على عذراء مريم وخلف عيل ايه كويس وبرضه ارسلت الكنيسه اليهم من حرمهم في ذاك الحين وكانت الجزيره العربيه فيها مسيحيين في نجران وخلافه ومكة والمدينة فذهب القدي العلامة أوريجانوس وحارب هذه البدعة هناك وعندما أتى الإسلام وجد فلول من هذه الهرطقة فأدلى بدلوه في هذا الأمر وقال كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة مش هو اللي مخترعها ده احنا اللي قلناها من الاول ان ده هرطقه ولا يمكن ان تقبل في الايمان وايماننا ليس كذلك ومن هنا جاء يقول لك لقد كفر الذين قالوا الله ثالث ثلاث و- طب عندك دليل يقول الكلام ده صح فين القرينه اها لك حق القرينه يا عزيزي في سوره المائده ايه 116 اذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يعني الله وعيسى ومريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك هو تفتكر ربنا ما كانش عارف ان هو قال ولا ما قالش لا سيب الحكايه ديت على جنب احنا مش عايزين نخش في مواضيع جانبيه لكن اهو دليل على ان البدعه اللي بيحاربها هي ان مريم الهه والمسيح اله والله اله يبقى دي ثلاثه هم احنا ما بنقولش كده احنا احنا بنقول الله الواحد حل في جسد المسيح الله الواحد حل في جسد انسان زيي وزيك والدليل الآخر على أن القرآن بيقصد هذا الأمر هو ما جاء في سورة الأنعام بديع السماوات والأرض أن يعني كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة برضو الكلام والحرب على اللي بيقولوا أن العذراء مرات ربنا آه، وعلشان كده في سورة الإخلاص يقول قو- قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونحن نرفض الولادة الجسدية التناسلية الجنسية ولا نقول بها على الإطلاق تلخيص بقى للموضوع نحن نؤمن بالله الواحد بشهادة الكتاب المقدس والقرآن يشهد لنا أننا نؤمن بالله واحد نحن نؤمن بالثالوث وليس ثلاثة آلهة وقد شجبنا بدعة المريميين التي تؤمن بثلاث آلهة وأن العذراء إله منهم كما أيضا شجبها القرآن وظل المسيحيون موحدون بالله دون شرك او كفر وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه وارجو من الله ان يشرق بنور النعمه والمعرفه في قلب كل واحد معنا الان او سيشاهد البرنامج على القناه التلفزيونيه ينور قلبه الى الحقيقه وقبل ما ينور قلبك ارجوك تفرغ مخك عارف زي الواحد لما يفرغ كده ولا مؤاخذه صفيح الزباله فرغ الم... فرغ مخك من الحشو اللي حشوه لك من صغرك ان النصارى كفره فرغ ده شويه كده عشان تلاقي النور بيخش الى اعماقك واي سؤال آه، ربنا يعطينا إجابة عليه وحكمة للرد آمين شكرا جناب القمص آه، أعزائي الأدمن ربي يبارك حياتك أختي الأدمن آه، من فضلك ابتدي بأول سؤال آه، كي نستنفع من ردود جناب القمص اتفضلي حضرتك المايك معاكي شكرا جزيلا ليك يا احمد استمتعنا باختبارك الرائع المسيحي اتمجد في حياتك وشكرا يا بونا على الموضوع آه، اللي قدسك ابتديت بيه لانه ده الموضوع اللي يمكن اخواتنا المسلمين آه، بيدوروا في فلكه كل يوم آه، ومهما بيتجاوب عليه بيرجعوا يسالوا عليه آه، وصلني سؤال بيقول ان في القران بيقول الكفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وانتم بتقولوا ان الله اب وابن وروح قدس ازاي الكلام ده يا ريت قدسك ترد على السؤال ده يا بونا اتفضل معاك المايك
شكرا جزيلا آه، من أجل هذا السؤال الذي طرح والواقع آه، لما بيقول آه، القرآن كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ده سؤال فعلا إحنا آه، جاوبنا عليه دلوقتي وقلنا إن المقصود به وكويس من الشخص اللي بيسأل عشان خاطر يأكد المعاني اللي إحنا قلناها ثالث ثلاثة إحنا ما بنقولش إن الله ثالث ثلاثة ولكن بنقول الله واحد في ثالوث لكن مش الله والعذراء والمسيح آلهة ويبقى هو الله الثالث بتاعهم هذا لا نقول به كما سبق أن شرحنا وبشكر السائل لأنه هو بيحاول أن هو يأكد لينا المعنى بهذا السؤال شكرا جناب القمص آه، السؤال التالي آه، أدمن رب يبارك حياتك
آه، شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بونا على الاجابه اتفضل Live TV 13 آه، معاك المايك
آه طيب شكرا جزيلا آه، آه، Live TV 9 الرب يبارك حياتك واهلا بالاستاذ احمد مجددا أهلا وسهلا ونقبل الايادي يا مرحبا أبونا بك.
زكريا لأجل هذا الموضوع ألهام الحقيقة هناك سؤال أبونا زكريا يتردد كثيرا لماذا تعتقد المسيحية بتعبير الثالوث يعني لماذا يقولون لنا لماذا لا تقولوا أن الله واحد وانتهى الأمر إيمان بسيط وغير معقد أيوة.
فما هو رأي قدسك وشكرا مايك معك يا أدمن آه، سؤال وجيهي يا عزيزي الفاضل واشكرك لتوصيل هذا السؤال وفعلا الله وحده خلاص تمشي بس ما تمشيش مع انسان ناضج لكن مع العيل الصغير ممكن تمشي فالواد الصغير ممكن انا اكلمه كلام بسيط على قد عقله وقد مخه وانا دايما اقول تشبيه دايما في كل البرامج اقول هذا التشبيه ومش عايز انقل عنه علشان خاطر يترسخ في الاذهان أنا بحب ارسخ حقائق لما يكون طفل صغير وانت عايز تعبر له عن الحب مش ممكن هتقول له قصيده في الحب من بتوع امرؤ القيس لكن هتقول له انا بحبك قد كده اهو فلما تجسد له الموقف قد كده اهو قام هو يقول لك وانا بحبك قد الاوضه فبقى دي لغته اللي بيفهم لكن لما الطفل ده يكبر ويتخرج من الجامعه ويبقى شاب كده وياخد دكتوراه قام تقابله تقول له اهلا ازيك تصور انا بحبك قد كده يسخر منك ايه اللي يحبك قد كده ده يقول له يا ابني ده انت وانت صغير كنت بقول لك كده كنت بتبقى ما فرحان قوي ليه ما انتش فرحان دلوقتي العقل ما, ما ايه الحكايه دي لا كلمه اه لما تقول له بقى قصيده كده وبلاغه وتعبيرات راقيه يفهم كويس فالبشريه كانت في طور الطفوله لا تفهم فنقول لهم الله واحد وخلاص لكن عندما نضجت البشريه واعطانا الله روحه القدوس يقول لك روح الله يفحص كل شيء حتى اعماق الله يقدر يتكلم عن الله ذات وله صفات ذاتيه الوجود نسميه الاب الحياه الروح النطق الكلمه فيبقى اذا ده نضوج وعشان كده المعتزله لما نضجوا ذهنيا ودرسوا الفلسفه وصلوا الى نفس النتيجه الله ذات له صفات ذاتيه هي الوجود والحياه والنطق وهذا امر للناضجين والبالغين لكن ياما ناس عايزين يعيشوا عيل عيل بس اهبل اهبل بس يعيش مش هيقدر يتعرف على ربنا معرفه حقيقيه شكرا يا أستاذ أبونا أدمن من فضلك السؤال الذي يليه اتفضل ربي يبارك حياتك
شكرا جزيلا يا احمد شكرا يا بونا على الاجابه Live TV 7 اتفضلي معاكي المايك
آه شكرا آه سلام المسيح ليكم انا يعني وصلني الله.
سؤال يعني بيقول يعني يعني عايزين تفهمونا يا مسيحيين انكم ب- بتؤمنوا باله واحد يعني بتؤمنوا بال- باله واحد لا شريك له معقوله دي اتفضلوا معاك المايك طبعا آه، ما ديت صدمة الأخ المسلم لأن من طفولته هم بيشحنوه النصارى مشركين النصارى مشركين في الميكروفونات النصارى مشركين في الإذاعات النصارى مشركين في التلفزيونات النصارى مشركين طبعا معروف مين اللي كان بيعمل لهم كده يعني النصارى مشركين أي فطلعت الأذهان كلها ملوثة بهذا الفكر أن النصارى مشركين لكننا نؤمن بالله الواحد الذي لا شريك له وعلى الملأ أقولها أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأن المسيح كلمته وروحه آمين هذا هو إيماننا امين ببساطة وعلى فكرة ده مش بس المسلمين اللي كانوا بيؤمنوا بالله واحد ما لا شريك له المسيحية من قبلهم واليهودية من قبلهم وحتى الوثنيين بتوع قريش من قبلهم كانوا في التلبية يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك حتى الوثنيين طب امال ايه الاصنام دول كانوا بيؤمنوا بيهم انهم شفعاء لكن ما هماش آلهة زي ما المسلمين بيقبلوا بمحمد انه الشفيع هي بالظبط زي الأصنام بتاعت الجزيرة العربية أيام الجاهلية إيمانهم في ال- في محمد انه شفيع المسلمين هكذا كانوا بيؤمنون في اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى كانوا شفعاء زي محمد بالظبط فتح في ذهني لكننا نؤمن بإله واحد شكرا قدس ابونا اتفضل.
آه، ادمن آم، ربي يبارك حياتك السؤال الذي يليه من فضلك
آه، شكرا جزيلا يا احمد شكرا يا بونا طب بعد اذنك Live TV 3 كانت Live TV 10 رفع ايدها بس حصلت مشكله الظاهر ايدها نزلت اتفضلي 10 معاكي المايك
آه، طيب آه، آه، شكرا ليكي Live TV 9 وسلام المسيح للجميع آه، شكرا يا اخ احمد وشكرا آه، يا آه، قدس ابونا بنشكر جدا على الموضوع الهام ده اللي طرحته آه، الحقيقه آم، آه، ودايما وصلنا سؤال برضو آه، دايما بي- آه، بنسمعه من اخواننا وحبايبنا المسلمين آه، السؤال بيقول انه آه، عقيدة الثالوث آه، لم نسمع او لم يقل او لم ينادي بها اي دين اخر فما رأيكم في ذلك شكرا والمايك معك شكرا جزيلا لا نادوا بس آه، في الوثنية نادوا بطريقة غير مفهومة ومدركة لأن آدم وهو في الجنة كان مدرك لطبيعة الله الله الموجود بذاته الحي بروحه الناطق بكلمته كان مختبرها فلما أتى نسله فحاول يوصل لهم الصورة لكن العقول البشرية كانت موسومة بالخطية وميكروب الخطية دمر الخلايا النيرة التي تدرك الله وانفصال الروح عن الجسد موت فما قدروش يدركوه فابتدوا يشبهوها بتشبيهات زي إزيس وأوزوريس وحورس لكن تنت الصورة كده أما في اليهودية فجاء الثالوث واضحا عندما في اسم الله اسم الله إله اللي هي إله إله ولكن يذكر اسم الله في العهد القديم أيضا جمع فيقول إلهيم إلهيم واليه والميم في العبري زي اليه والنون في العربي جمع إلهيم مش الآلهة لكن الثالوث في الإله الواحد عشان كده عندهم كلمة صمد اللي هي الله الصمد صمد معناها المجمع الشامل للصفات وبرضه هي نفسها اللي في اللغة الع... القبطية عندنا آه، ص- آه، شمت صمد شمت يعني الثالوث أو ثلاثة صفات إلهية فإذا فاليهودية كانت تؤمن بالثالوث إلهيم تصامد وعلى فكرة لما اليهود سألوا محمد بتؤمن إيه بالإله اللي أنت بتنادي بيه قال لهم آه، أنا أؤمن بالإله اللي أنتوا تعرفوه الله أحد الله الصمد دي كلمات عبرية ما هياش عربية الله أحد الواحد اللي يجمع في ذاته صمد أي ثالوث أو شامل للصفات فكأن الآية بتاعت محمد قل هو الله أحد الله الصمد هي شهادة للثالوث وأتى أيضا تفسير هذا الثالوث آه، في النساء و- 171 آه، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته وروح منه وهذا والثالث المختفي في القرآن نحن نؤمن بالله الواحد وسبق أيضا إشارات كثيرة إلى هذا ولكن وضحت جيدا في المسيحية شكرا للسؤال شكرا يا سابونا آه، ادمن الرب يبارك حياتك من فضلك الاجابه ال- ادينا السؤال الثاني لو سمحتي
حاضر يا احمد شكرا ربنا يبارك حياتك انت كمان وشكرا يا بونا اتفضل استاذ يوسف الحق معاك المايك
آه، شكرا سلام المسيح معك يا استاذ احمد ومع قدس ابونا سلام والنعم مع ان قدس ابونا بيؤكد ان المسيحيين يؤمنوا باله واحد آه، ومع ذلك نجد ان هذه التسميه يعني بنسال هذا السؤال دايما ان هذا الثالوث تسميه غريبه فمعنى ان الله اب وابن وروح قدس آه، تعبيرات تثبت او تقول ان هذا اعتراف صريح ان الله له ولد فما رد قدس ابونا على هذا الموضوع معك مع حضرتك شكرا جزيلا عزيزي صوت الحق واشكرك لانك ت- تنقل لنا من واقع خبراتك الكثيره تساؤلات احبائنا المسلمين في هذا الموضوع وفعلا زي انت ما حضرتك قلت ان احنا شرحنا هذا لكن بنصر جدا بالتساؤلات والمداخلات عشان نوضح تاني الاب كنايه عن الوجود اصل الوجود الابن الكلمة المنطوقة من عقل الله الروح القدس هو روح الحياة في الله أما الولادة اللي بيقولوا عليها لم يلد ولم يولد فهذه هي الولادة الجسدية التي نحن نرفضها الولادة الجوهرية زي ما بنقول اتولدت ي- النور يولد من النار ولادة النور من النار مش معناها ان النار اتجوزت الحطب وخلفت نور لا ولادة جوهرية وكناية عن خروج الشيء من الشيء شكرا جزيلا شكرا يا ابونا آه، admin لو سمحتي السؤال الذي يليه وسيكون اخر سؤال في هذه الحلقه اتفضلي
آه، شكرا جزيلا يا احمد آه، اتفضلي Live TV 3 معاكي المايك
آه، شكرا يا Live TV 9 واهلا بيك يا بونا واهلا بيك يا احمد آه، انا الحقيقه جالي سؤال برضو آه، بيقول في مع احترامي لكل المناقشات دي ولكن يصعب الايمان بهذه العقيده اليس كذلك يعني قدسك بتشرح وبتوضح ومع كده احبائنا المسلمين فيهم كتير لسه مش قادرين آه، يفتحوا عينيهم آه، راي قدسك يا بونا في السؤال ده ايه اتفضل المايك معاك هم على صواب الامر ليس بالعقل فقط زي المسيح ما قال ليس بالخبز وحده يحيا الانسان فليس بالعقل وحد وحده يؤمن الانسان لكن الامر بيحتاج الى اشراقه نعمه والكتاب يقول الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمه هو الذي اشرق في قلوبنا لاناره معرفه مجد الله في وجه يسوع المسيح وكل انسان عايز يعرف هذا الامر بصدق ويقين يكلم ربنا يقول له يا رب قول لي انت فين الصح وفين الغلط وفين الصواب عرفني الحقائق ديت يا الهي اعلنها لي في اعماق نفسي والله مستعد ان يشرق بالنور في الحياه ويعرف كل شيء شكرا لكم احبائي على هذه الاسئله شكرا يا سابونا آه، شكرا لجميع المشاركين معنا بالاسئله الرب يبارك حياتكم آه، لي سؤال يا سابونا اتفضل.
آه، آه، قدسك على علم كبير بالقران هل تؤمن به وان كنت لا تؤمن به لماذا تستخدمه في الحوار اه سؤال كتير بيجي لنا برضه شكرا آه لو كنت مؤمنا بالقرآن لكان زيي مختلفا عن هذا الزي الآن ولكني لا أؤمن بالقرآن أنه كتاب من عند الله ولكنه تأليف إنسان وهو محمد وأنا بستشهد به زي وكيل النيابة لما بيستشهد بأقوال المجرم عشان يدينه لكن ليس إيمانا من وكيل النيابة بكلام المجرم امين يا أستاذ.
أمين امين آه الان اعزائي المشاهدين سوف تفضل جناب القمص بان يلقي علينا لمسه ولمحه من المحبه الالهيه من كتاب الله المقدس آمين تفضل جناب من سفر المزامير إصحاح الخامس وآية 11 يقول ويفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد يهتفون وتظللهم ويبتهج بك محب اسمك محب اسمك الله أحبنا أولا فإحنا بنحبه ثانيا هذا ما قاله الكتاب نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا وعندما نحب الله كما أحبنا يعني لما نكتشف حبه لينا فنحبه عندئذ يفرح القلب به ويهتف لأن الله بيظلل عليه ويبتهج فرح هتاف بهجة لأن الله الكبير والخالق العظيم بيحبني وأنا بحبه علاقة الأديان كلها بربنا مش إنه محب الله جبار قوي منتقم متكبر لكن الله المحبة تنفرد به المسيحية وهكذا نحن نحب الله الذي أحبنا وبذل ابنه من أجلنا لكي يخلصنا وعشان كده بنحبه حياتنا تمتلئ بالفرح تمتلئ بالابتهاج تمتلئ بالهتاف دليل هذا الحب الإلهي الذي يملأ حياتنا ويملك علينا ويعطينا هذه البهجة والفرح أحبائي إن كنت يا عزيزي تريد أن تفرح بالرب وتبتهج بال- بالعلي قل له النهارده قل له يا رب اكشف لي عن محبتك الكبيره اللي حبتني بيها عشان احبك في المقابل يا سيد ويفرح قلبي ويسعد بشخصك امين الله معك امين شكرا يا قدس ابونا اعزائي المشاهدين نشكركم على تواجدكم معنا في هذه الحلقه نشكر جناب القوم زكريا بطرس على تواجده معنا وشكرا لكل المتشاركين آه، واحب اقول لكم ان الله يحبكم قبل ان يخلقكم لانه قد خلقكم لانه احبكم الله يحب الله عطوف الله رؤوف الله رحيم وليس كما تعرفونه قاسي جبار متكبر الله قد وجدكم في عقله قبل أي شيء إذا أردت أن تعرف عن الله الحقيقي وإذا أردت أن تأخذ نسخة من الكتاب المقدس فراسلنا على العنوان الذي سيظهر على الشاشة بعد قليل وراسلنا على البريد الإلكتروني الرب معكم في حوارنا حوار الحق